هل يمكنني دخول الكنيسة وعندي الدورة الشهرية في رأيي دخول الكنيسة مش غلط لكن بلاش التناول لأن الكنيسة حددت كده والكنيسة بنسمع كلامها ومش لأنك مرفوضة من ربنا أو لأن الموضوع نجاسة لأن ربنا مش هو اللي غلطان يعني أنت مش غلطانة ربنا سمح بكده لكن كنوع من الاحتراس يبقى دخول الكنيسة في ذاته مش خطية طبعا في مقالة كتبها القديس أثناسيوس من القرن الرابع عن طهارة كل ما يخرج من الجسد لأن المسيح نفسه قال ليس ما يدخل الإنسان ينجسه بل ما يخرج من الإنسان واتكلم عن الأفكار الشريرة هي دي بس اللي نجسه ماذا لو وصلت البن لسن إعدادي وثانوي ولم يعطيها أحد أي فكرة في الطفولة كيف أبدأ معها الكلام أفضل تكون الأم هي اللي بتتكلم أو أب الاعتراف أو خادمة عاقلة تصارح بناتها ساعات تبقى طبيبة فبتتكلم براحتها لكن لازم يكون مصدر موثوق أو أفتح الموضوع عشان أستقبل أسئلة لأنه ممكن نفتح الموضوع عموما كده يقوم اللي قدامي ولادي يبتدوا يسألوا الحاجات اللي قلقاهم وشغلاهم فإجابة الأسئلة ساعات هي اللي تريح ماذا عن العادة السرية العادة السرية طبعا بنعتبرها خطية لكن يا ريتكم تبقوا فاهمين كخدام شوية حاجات أولا ليست الخطورة في العادة ذاتها ولكن الخطورة في الفكر والولاد يقعوا في العادة عن طريق النظر والبنات يقعوا عن طريق القلق والكآبة يعني ايه يعني البنت اللي عندها قلق شديد وافكار كئيبة وافكار ذنب ممكن يطلع الموضوع ده عليها بشكل ميل للعادات الرديئة انما الولاد عادة بتبقى الموضوع مقترن بشهوة وبالتالي البنت اللي تقع في الحاجات دي دي مش معناها انها بنت شهوانية لا معناها انها بنت حساسة زيادة وعندها قلق زيادة وعندها اضطراب نفسي وانزعاج هو اللي بيخليها تقع في الحاجات فبالنسبة للولد علاجه غير البنت في الحاجات الولد بنقول له حافظ على عينيك ابعد عن أصدقاء السوء صلي كتير اهرب من الأفكار والسرحان البطال البنت بنقول لها ربنا بيحبك وربنا قبلك وانت انسانة كويسة وبلاش تبصي لنفسك بصة وحشة ونشجعها جدا لان السبب الاساسي اللي يوقع البنت غير السبب اللي يوقع الولد في حاجة زي كده في كل الاحوال اخطر ما في موضوع العادة انه بيجيب نوع من اليأس وصغر النفس فاحنا لازم نشجع جدا انه ربنا بيحبك وربنا قبلك وربنا عارف انك ضعيف وهيجي وقت الموضوع ده ينتهي وما تيأسش ابدا لكن قاوم واهرب وصلي وانشغل بالكنيسة بحيث لا نهول ولا نهون زي ما قلنا بنتي سألتني انت وبابا جبتوني ازاي بنتك دي قد ايه ما انت قولي لي لو هي طفلة صغيرة قولي لها ربنا اختارنا نتجوز بعض ولما بنتجوز بعض بيدينا نعمة انه انا اجيب ولاد من باب على فكرة الطفل لغاية 8 سنين ما يهمش ما يهموش التفاصيل لان احنا ساعات نبقى منزعجين هنضطر نشرح ايه ولا ايه لا الطفل عاوز اجابة مختصرة تريحه فما تقلقوش قوي من الاجابة جاوبوا اجابات بسيطة و... ونقية ومن غير انزعاج ازاي احمي عقلي من الاحلام الشريرة الأحلام هي نتاج ما ترى وتسمع وتفكر فيه وأنت يقظ يعني إيه محدش يقول أنا مش مسؤول عن أحلامي لا أنت مسؤول عن أحلامك ليه العلبة دي عبارة عن مخزن اللي بتشوفه وبتسمعه بيتخزن فلما بتنام بيطلع خلطة كده من اللي شفته وسمعته فلو شايف حاجات وحشة وسامع حاجات وحشة هتحلم بحاجات وحشة لو انت كل اللي بتشوفه حاجات حلوة وبتسمع حاجات حلوة هتحلم بقديسين وآيات وخدمة و... ما هي المخزن مخزن ايه تبع التخزين اللي جواه وبالتالي ما تضطربش هي الموضوع كله طالع من جواك بس الأحلام ساعات تكشف خطايا قديمة يعني تقول لك إيه تقول لي ده بقى أنا طالع من الخدمة وراجع والدنيا نظيفة ومفيش حاجة وحشة وبعدين أحلم حلم وحش آه معلش ده نتاج ذكريات قديمة وخطايا قديمة وأفكار قديمة برضه فيبقى إيه محتاج لسه توبة وجهاد أخجل أعترف اتفقنا لا تخجل من الاعتراف أبونا إنسان زيك وضعيف زيك ومش هيستعجب من خطيتك وهيشجعك ومش لازم تقول تفاصيل هل الكنيسة تمنع العلاقة الزوجية في أوقات معينة؟ لا الكنيسة لا تمنع العلاقة الزوجية ولكن الكنيسة توصي بالأمور الروحية يعني إيه الفرق في الكلمتين؟ احنا ما عندناش موانع صارمة في العهد الجديد ما عندناش نواهي ما عندناش قولة فرائض ما عندناش كده احنا اولاد ربنا عندنا حرية لكن الكنيسة عاوزة اولادها ناس روحيين مشغولين بارواحهم وابديته وفي السماء ما فيش جواز فالكنيسة عاوزانا كلنا في مواسم الصوم نبقى مشغولين بالروح أكثر من مشغولية الجسد حسب التعليم المذكور في كورنثوس الأولى سبعة والمنسوب للقديس بولس قال إن الزوجين يتفقوا يتفقوا قد يمتنعوا فترة من أجل التركيز على الصلاة والصوم باتفاقهم ولازم يرجعوا لبعض تاني لألا الشيطان يجربهم مع إن بولس كان بتول وشجع الناس على البتولية لكن حط مبدأ معتدل جدا في الزواج قال الامتناع يكون باتفاق الطرفين ولفترة تناسبهم لفترة تناسبهم ثم يجتمع لئلا يجربا يعني لازم يرجعوا لبعض تاني لأن لو واحد مش عاوز الموضوع ده والتاني محتاج هيتجرب هيقع في خطايا يبقى غلط فهمتوا الفكره إذا الكنيسة مش بتحرم حرم عنيف لا الكنيسة بتقول إيه بتقول حاولوا زي ما أنتوا بتمتنعوا عن الأكل في فترات تمتنعوا عن كل ما هو جسدي من أجل التركيز الروحي مش لأنه غلط في ذاته من أجل السمو بالروح لكن مش لأن الموضوع غلط واضحة فده يخلي النفوس هادية لأنه عارفين زي إيه زي الانقطاعي هل الكنيسة بتقول اللي ما يصومش للساعة خمسة يبقى كأنه ما صامش يبقى ما حدش صام بقى لا الكنيسة بتقول حبذا يا شباب ان انتوا تصوموا ما تاكلوش بالنهار عشان تقدموا اجسادكم ذبيحة طب واحد على الساعة 12 هيدوخ كل يا ابني واحد الصداع هيفرتك دماغه يا ابني كل ما حصلش حاجة بدل ما تبقى عصبي وراك شغل يبقى الكنيسة مش واخداها ايه بالسيف بتقول حاولوا لكن مش بتقول لازم هي نفس المبدأ بتقول حاولوا لكن مش بتقول لازم فلو إنسان روحاني مشغول بالصلاة والإنجيل والخدمة ومراته نفس الكلام ومتفقين ان هم الصوم كله يبقى لربنا او حتى جزء منه خلاص هم مبسوطين كده لكن الكنيسة مش بتحطها بشكل قاسي حاسم لان ده عبء قد لا يحتمله بعض الأزواج سؤال تاني ساعات بتحارب بأفكار شريرة حتى وقت الصلاة برضه أفكركم بمبدأ مهم الصور الرديئة لما تيجي فجأة وقت الصلاة بنسميها وساوس وسواس obsessions ساعات الإنسان من كتر ما هو خايف من الصورة الرديئة تقوم تجيله أكتر الخوف الزيادة يعرضه أكتر للسقوط فبنقول اللي بيتعرضوا للأفكار العنيفة دي أو المناظر الرديئة دي نقول له إيه حسب تعليم الآباء تجاهل الكلام ده خالص أجمل تشبيه قالوا الآباء اعتبره زي دبانة واعمل كده يعني إيه الشه دبانة أو ناموسة لا تضطرب أبدا لأن دي مش طالعة من قلبك لأن أنت بتصلي ومش وقته فما تضطربش ما تنزعجش تجاهل الفكرة الوحشة وكمل صلاتك عادي لان في واحد مره بيقول لي ودي بتحصل كتير بطلت اصلي من خوفي لحسن اصلي تجي لي الافكار الوحشه وانا بصلي يبقى الشيطان ضحك عليه يقول له لا يا ابني صلي حتى لو جات لك افكار ما حصلش حاجه كشه والفكر اللي يطلع اللي يجي بالطريقه دي كان واحد ماشي في الشارع سامع واحد بيشتم طب انت ذنبك ايه خلاص ليه يشتم يشتم يعني مش طالعه من قلبك طالما الحكايه مش طالعه بمزاجك من قلبك ما تبقاش خطيه عليك تجاهلها ولا تضطرب شاب عمره 21 بيحب بنتي 19 وجي صارحني انا امها طب ده كويس كتر خيره انه جه حكى للام لكن هو لسه بيدرس قولي له يا حبيبي كمل دراستك وايه وابعد عنها لغاية ما تشتغل وتبقى عريس كده ملو هدومك وبعدين نشوف ما توعدوش بحاجة بفضل يا أحبائي أنه ما تبتديش العلاقات بفضل إلا لما الإنسان يبقى بدأ يشتغل الراجل بيشتغل ومعاه دخل بعدين يبتدي يتكلم كعريس لكن الطالب الحقيقة هيتكلم على أي أساس وبعدين ممكن يربط بنتنا سنة وسنتين ويغير رأيه بعد كده ومحدش هيقدر يحاسبه ليه ما هو لا ارتبط بدبلة ولا شبكة ولا شقة ولا عقد ولا حاجة أو كلام وبالتالي الحكاية ممكن ولادنا وبناتنا يتعبوا فيفضل انه ما ندخلش في موضوع جد الا لما يكون الشاب ابتدى يشتغل على الاقل ممكن بقى نتنازل في التفاصيل بتاعه شقه كبيره ولا شقه صغيره مين يجيب ايه في العفش ناخد نتفاهم طالما الولد كويس نتنازل في دي لكن ما بيشتغلش من اساسه طب و... طب جاي يتكلم ليه واحد بيسأل لما اتسألت من طفل ليه ربنا خلق آدم وحواء طب يعني مش فاهم ايه السؤال وصعوبته ليه ما خلقش آدم وآدم وحواء وحواء لا ده سؤال مهم ده ده اللي بيرد على موضوع الشذوذ لأنه القاعدة الكتابية ايه من البدء ها خلقهما ذكرا وأنثى فلما يطلع لنا شوية ناس بيقول لك طب ليه ما يبقاش ذكر وذكر نظام ربنا كده يا اخي لما خلق الانسان خلقه راجل وست فاللي يقول راجل وراجل يبقى مش طبيعي يبقى ضد ربنا وراجل ادم وحواء بس مش كذا حواء فبرضه ايه هي زوجة واحدة النظام الالهي كده مشروع ربنا كده خلقة ربنا كده كل خروج عن الطبيعة هو خروج عن يعني نظام ربنا وبالتالي يبقى خطية طبعا تعدد الزوجات بالنسبة لنا خطية وأي علاقة بين رجل ورجل أو ست وست طبعا خطية لأنها مش زي اللي ربنا أرادها يفضل في سن المراهقة شرح الأمور الجنسية للولاد لوحدهم والبنات لوحدهم في سؤال جاي لي كويس يعني ايه معلش من اجل طهارتهم ونقاوتهم هم في سن حرج فبعد تسع عشر سنين لو هتتكلم في الموضوع ده يبقى اللي قصادك ولاد بس او بنات بس ويفضل اللي يكلم الولاد يبقى خادم او كاهن ويفضل اللي يكلم البنات يبقى ام او خادمة افضل او كاهن برضه لكن ايه يكونوا قاعدين جنب بعض المواضيع دي برضو ممكن ايه تبقى مش مش اظرف حاجة تتفتح في وجود الجنسين موقف الكنيسة من اللي عندهم شذوذ بتدعوهم للتوبة الشذوذ يا جماعة خطية وأي خطية علاجها إيه؟ توبة التوبة تصلح وفي ناس كتيرة بتتصلح وتتعدل وترجع طبيعية وفي ناس تبطل الخطية لكن ما تقدرش على الجواز طب ويعني الجواز مش لازم يعني لكن في الآخر على الأقل بعد عن الخطية مشي في سكة السماء وهيدخل السماء لأنه تائب فمحدش يتصور أن دول حكم عليهم بالهلاك الأبدي إلا في حالة عدم التوبة لكن لو تاب خلاص برضه حد بيقول إذا حصل حاجة للست وهي مثلا وقت البيريود وما لحقتش تتناول مين اللي يتحمل وزرها هو انتوا بتحاسبوا ربنا ان اللي يتناول قبلها بيوم ولا قبلها بيومين هو بس اللي يدخل السماء افرض واحد بقاله اسبوعين ما تناولش ومات كده لا يمكن يدخل السماء مين قال كده مين قال الأحكام العالية الفظيعة بتاعتكم دي لا الموضوع عند ربنا مش بالطريقة دي مش بتحسب بالورقة والقلم كم مرة اتناولت وآخر مرة اتناولت ما عندش ربنا مش كده ربنا بيحب ولاده واللي بيحب ربنا هيدخل السماء راجل أو ست عنده بيريود ولا ما عندوش فالموضوع مش قفش كده فقولت انها كان عندها البيريود فما تناولتش وبعدين ماتت طب ما هي ما, ما تناولتش ليه قبلها باسبوعين حصل ايه يعني اذا الم... بلاش تاخدوا الامور بط... بطريقه حرفيه في رايي موضوع التناول وارتباطه بالعلاقات الزواجيه يعني في رايي زي بالظبط نظام الصوم انت بتصوم قبلها بتسع ساعات خلاص خلي الموضوع كده حتى في العلاقات الخاصه يعني الموضوع لأنه مش خطية في ذاته خدوا الأمور ببساطة لكن ليه تاخدها بقلق شديد ما هو ده موضوع طبيعي آدم وحواء ربنا اللي خلقهم وخلقهم لبعض وما فيش ما يدعو للقلق برضو أختم بنقطة واحدة في الخطوبات ممنوع منعا باتا التجاوزات الخطوبة لا تعني أبدا التساهل الحتة دي مهمة وانتوا خدام الخطوبة بداية حب لكن مش بداية جنس خالص وبالتالي مفيش لمسات غير نقية ومفيش حتى كلام يدعو لانفعالات جنسية تبقى خطية على طول ليه؟ لأن سر الزواج هو في الجواز بس مش قبله فهما مش ملك بعض قبل الجواز بأي درجة وكل ما كانوا الخاطبين محافظين على نفسهم أمام الله كل ما ربنا أسعدهم في جوازهم بارك لهم في جوازهم أما التساهل في الخطوبة بيجيب مشاكل كتير قوي وبيضيع البركة وأحيانا لو اتفكت الخطوبة تبقى مشكلة كبيرة بقى لأن البنت بتبقى عندها إحساس بالذنب عالي إنها كانت متساهلة شوية وممكن تبقى مستقبلها كله مش مرتاح بسبب التساهل فنتمنى أولادنا يكونوا واعيين لإلهنا كل مجد وكرامه